بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أخذنا حكمة مرتبطة بالمشورة مقاصد بدون مشورة تبطل وخدنا ايه تاني الصبح فكر الشرير مكرهة الرب وازاي الواحد ينقي أفكاره ناخد حكمة خاصة بالضيقات لأنه لا يمكن الإنسان يبقى فاهم المواضيع بتاعت الحكمة دي إلا لما يكون عنده إجابة عن سؤالين مهمين قوي ليه ربنا بيجيب ضيقات ونعمل إيه في الضيقات والإجابتين دول مش كاملين يعني إيه مفيش حد بياخد عشرة من عشرة سؤال ليه ربنا بيعمل كده الإجابة العلم عند الله الله أعلم لكن ممكن نجتهد نقول مثلا عاوز ينظفنا ينقينا عاوز يدينا إكليل عاوز يعلمنا الصبر عاوزنا نتعلم التواضع يتكسر كبريائنا شوية في حاجات كتيرة ممكن نفسر طب نعمل ايه برضو الإجابة مش كاملة بس ده هنقول جزء منه دلوقتي آية جميلة جت في سفر الأمثال بتقول ايه إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك غريبة شوي آية كده إيه فلسفية إن ارتخيت if you faint in the day of adversity your strength is small ضاقت قوتك يعني إيه الواحد يرتخي في يوم الضيق أو يستسلم هي معناها كده يقع في الضيقة يعني يسلم ليها تروح قوته كلها معناه الواحد مش مفروض يستسلم للضيقة يعني هي بالبلدي معناها كده لكن تعالوا نفهم القصة بالتفصيل هو ايه يوم الضيق ده يوم الضيق بيعبر عنه في الكتاب بكلمات أخرى أو بمعاني أخرى كتير ما يجي بكلمة تجربة مثلا الضيق هو نفسه ساعات بتيجي كلمة تجربة ساعات تيجي كلمة مشكلة أو كلمة مرض أو خسارة أو ظلم أو وحدة أو كل ده أشكال من فكرة يوم الضيق يعني متضايق يوم يضايق يوم من أوله لآخره في مضايقات ناس بتضايقك خساير بتضايقك صداع مضايقك عيالك مضايقينك مضايقينك بأخبارهم يعني منزعج عليهم مثلا إذا يوم الضيق هو بيعدي علينا كلنا ما نقدرش ننكر ابدا انه ايامنا مش كلها راحه بالعكس طبيعه الحياه على الارض الضيق اكتر من الراحه لكن هو الوصيه دلوقتي في يوم الضيق ما تتضايقش يعني ازاي طيب ان ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك فهي بالبلدي عاوز يقول لك في يوم الضيق ما تتضايقش طب ما نشوف يقول لنا نعملها ازاي دي ارتخيت في يوم الضيق تتع... معناها ايه يعني اولا استسلمت في واحد اليوم يبدا بعكره يقوم يتعكر لا بص في فرق بين في عكاره وبين انك تتعكر يعني واحد نزل من بيته مستعجل على شغله لقى العجله نايمه ماشي لغايه كده في عكاره يعني في حاجه تعكر بس رد الفعل بقى يختلف بين واحد يبتسم ويقول فهمتك يا رب شكلك عاوزني ايه اتعلم الصبر اخد بالي ما تنرفزش ويصلي ويصلح العجلة ويتأخر على شغله ومش نهاية الدنيا وفي واحد يشتم ويلبخ ويرزع وخلاص واليوم اسود خلاص من بابه كده طب ما هو مش نهاية الدنيا يعني فانت رد فعلك للدقيقة بيحدد قد ايه انت حكيم كويس نازل وحد كسر عليك يعني ما عادي كل يوم الناس ما بتسوقش عدل وكل يوم ناس بتلبخ و... وما فيش نظام قوي في فرق بين انك تتشنج وتتعفرت وتتعكنن وتفضل كده اليوم كله طار ضيقت قوتك يعني ايه ضيعت سلامك وضيعت مسيحيتك الحلوة وبين انك انت تبقى رايق وت يعني تصلي في سرك وانك تقول يا رب اهديهم كلهم ويعني تعمل اي عمل ايجابي يبقى اولا ما تستسلمش تاني حاجة يعني ارتخى في يوم الضيق يعني هرب او نام في ناس بتلجأ في يوم الضيق إلى الهرب من الضيق فايه يحط المخدة على رأسه وكأنه طلع بره الدنيا يعني طب وهو ده حل لك المشكلة زي طالب يكتشف انه ايه ياه ده انا فاضل كام يوم و- و- وورايا مذاكرة كتير وملحقتش يعمل ايه مش يسهر لا ده ينام الحل العملي بالنسبة له ينام عشان ما يفكرش إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك فهمتوا يبقى ضيعت كل حاجة ارتخيت ممكن يبقى معناها كمان صغر النفس أو اليأس إن واحد لما تجيله ضيقة يفضل إيه بقى يبرطم بقى ما أصل أنا وشي نحس وأنا أصل ربنا غاوي يذلني وما بيسمعليش أبدا ومش عارف ليه مش ماشية معايا وهي أصلها الدنيا دي حظوظ إيه الكلام الفارغ ده ارتخيت في يوم الضيق إيه صغر النفس ما كل الناس بيجي لها أيام بتتعب وكل الناس بتتخبط وما فيش حد ماشي يعني على طول كده يعني straight ليه تستسلم للأفكار دي ارتخيت في يوم الضيق ساعات يبقى استسلمت المشاعر غلط انك غضبان وانك متذمر او انك حطيت نفسك في مقارنة مستمرة مع شخص اشمعنى انا اللي يجي لي ده وفلان ما يجيلوش ليه يا سيدي ايه اللي دخل فلان في الموضوع مالك بيه دلوقتي ايه اللي حشره يعني ثانيا فلان ده ما لسه طالع من مشكلة او لسه داخل على مشكلة لان طبيعة الحياة كده هي مش مش سايبة حد في حاله يعني لكن هنا ساعات يبقى في يوم الضيق المخ يفكر بطريقة غريبة جدا يبتدي يبص حواليه ويقول اشمعنى واشمعنى واشمعنى طب ليه كده ده تفكير سلبي ده مش هيفيدك ده بيخليك اكثر ضيقا ارتخيت في يوم الضيق كل انواع الافكار السلبيه يا رب اموت وهي هموت دي هتحل المشكله يا ريتني ما اتجوزت وهو يعني لما تفكر ان يا ريتك ما اتجوزت خلاص مشكله الجواز هتتصلح يا ريتني ما جبت عيال والعيال اللي موجودين دول هتوديهم فين دلوقتي فهنا كل الافكار ال ال ال ال الهرابه دي والسلبيه دي كل ده ما بيفيدش في حاجه بيزود المشكله اللي حطها بتعبير ارتخيت في يوم الضيق يعني استسلمت او وقعت تحت الضيقه آه، في ضعف كده يطلع كلام الكئيب بقى كل انواع الكلمات اللي ملهاش قيمه اللي كلها تميل الى الحزن والانهيار وما تجيبش فايده يبقى دي صور ارتخيت في يوم الضيق تعالوا نتعلم حكمة سميناها حكمة جسيماني إذا كنا بندرس الحكمة المفروض نعمل إيه في يوم الضيق مش عاوزين نرتخي مش عاوزين نعمل الحاجات دي لا نكتئب ولا نبرطم ولا نتذمر ولا نغير ولا نقول كلام ملوش لازمة ولا ندخل ننام ونسيب المشكلة لا كل دي سلبيات مش عاوزين نعمل طب هو الصح ايه لما يجي يوم صعب ولازم بيجي أم، يعني اخبار مش مريحة آه، مظالم خسارات انهيارات فشل بأي درجة اوكي هيجي هيجي ما نقدرش ننكر ان دي طبيعة الحياة وربنا بيسمح بيها لأغراض كتيرة مش موضوعنا دلوقتي أهمها ان الواحد ما يتعلقش بالدنيا كتير أول حكمة من حكمة جسيماني اذهب إلى مكان هادئ للخلو في اليوم الضيق أو وقت التجربة الشديدة لما تقفش عليك زيادة قوي حاول تهرب لمكان هادي طبعا مش كل حاجة سهل تطبيقها لكن ممكن كل حاجة تتحقق بدرجة معينة ما تلاقي الدنيا ضغطت ضغطت قوي اطلع بره الدنيا شوية اهرب لحياتك خد بريك افصل شوية لانك ساعات وانت جوه الضيقة عمال تلخبط وساعات انت اللي بتبوظ الدنيا اكتر بردود افعالك العشوائية بانهزاميتك دي انت ساعات بتزود المشكلة زي عارفين الغريق اللي بيطبش فيغرق اللي جنبه كمان فكل ده طريق غلط ربنا يسوع لما اتضايق قوي والمسيح اتضايق محدش يفتكر ان كونك تتضايق دي خطية في ذاتها لا ما هو في حاجات بتضايق لو ما اتضايقتش يبقى ما بتحسش لازم تتضايق المسيح قال نفسي حزينة جدا حتى الموت ما ينفعش ما يتضايقش من الخيانة ومن الظلم ومن العري ومن البهدلة اللي هيشوفها ما ينفعش بعد ما حب الناس دي كلها وخدمها ويحصل معاه كده من الناحية الإنسانية لازم يتضايق لازم يحزن لكن المسيح له المجد انسحب إلى مكان هادي عشان يقعد لوحده جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جسيماني فقال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي ها هناك قال لتلاميذه من خليكوا هنا أنا هروح أصلي طب ليه ما وقفتش معاهم تصلي لا مش قادر عاوز أبقى لوحدي بس الوحدة هنا ما هواش آم، انسحاب هربان لا هو راح يعمل عمل إيجابي اللي هو الصلاة وده أقوى وأجمل تصرف لما الدنيا تضيق قوي إنك أنت تحاول تصلي وتصلي لوحدك إيليا عمل كده لو تذكروا إيليا لما دخل له انهيار نفسي كده وحس بضيقة شديدة قوي وجات له مرسال كده يقول له إيزابل هتموتك وابتدى يقول بقى في الأول رد الفعل السلبي قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي فخذ نفسي لأن موتي خير من حياتي ونام يعني البرطمة والنوم فإن ارتخيت في يوم الضيق فقال له الملاك قال له لا اتفضل صل تعالى معايا الجبل في استدعاء مش ده التصرف يا إيليا الصح تعالى الجبل وانت رايح مكان هادي افتكر مثلا واحد زي يونان يقول غم يونان غما شديدا فاختاز وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة وندم على الشر هنا بقى الموقف ينبهنا لحاجة تاني ساعات الواحد بيبقى متضايق قوي من حاجة ما تستاهلش خالص يعني ربنا يسوع لما يتضايق قوي معاه كل الحق الظلم وال- والخيانة والكذب والغش مع ناس حبتهم قوي ده طبعا كلام يضايق جدا بس قولوا لي يونان قافش ليه بقى ادوني سبب مقنع لقفشة يونان او قفشة ايليا الحقيقة الاتنين ما لهمش حق ليه ايليا انت بنفسك عندك تلاميذ انبياء كتير يعني ايه قتلوا انبيائك ما انت عايش اهو يعني ايه هدموا مذابحك وانت قبلها بيوم عملت مسبح بايديك ونزلت عليه النار من السما كلته فاللي انت بتقوله ده مالكش حق ومي تطلع مين ايزابل دي اللي تهزك اساسا ده انت هزت عروش فانت مالكش حق يونان زعلان ليه فين الموضوع اصله ربنا سامحهم ياه وده يضايق قوي هل ربنا ما سامحكش لا سامحني و... وبدل ما اغرق الحوت اشتغل لي غواص طيب امال فين الموضوع كتير يا جماعه من مضايقتنا ما بتبقاش لينا فيها حق لو فحصتوا نفسكم هتلاقوا العكننه عباره عن استسلام لافكار عبيطه ملناش فيها حق في مضايقه بساعات يبقى فيها حق ما ننكرش انك انت مهموم لانك مظلوم بجد فاتضايقت شويه ما اقدرش انكر او لان في مرض مفاجئ لخبط لك كل تخطيطك ماشي مضايقه وقتيه لكن ساعات تبقى متضايق بزياده قوي لانه الناس ما عملتش اللي المفروض تعمله وافرد عادي ما انت ما بتعملش كل المفروض وانت متوقع ايه من الناس يعني و يعني مزودها فخلي بالك انه احيانا بتكون اله- الهدوء ده بيفوقك انه عشان عشان كده لو تفتكروا ربنا قال الاتنين دول ايليا ويونان كل على حده ما معناه فين الموضوع انت متضايق ليه فالاتنين فضلوا يبرطموا في سكة ربنا مش راضيين يفهموا السؤال قال ليونان هل اختصت بالصواب شوف التعبير هل اختصت بالصواب يعني انا موافقك تتغاظ بس عن حق اتغاظ لان الناس كلها ماشيه غلط طب ده الناس تعبت ده يضايقك زي مره خادم جاي منزعج جدا يقول لي يا ابونا الخدام زادوا جدا فانا مش فاهم هو متنرفز ليه انا بالنسبه لي الخبر حلو بس هو متغاظ جدا ليه؟ لأنه مش لاقيين مكان في المؤتمرات مش عارفين نخدم الحقيقة هل اختصت بالصواب؟ ده موضوع يعكنن لو بصيت له من زاوية تانية نفس الموضوع هتلاقي زي أب يجي متضايق أنا ولادي ما بقوش فاضيين لي الحقيقة الموضوع يفرح ولادك كبروا وابتدوا يدخلوا الجامعة وليهم أصدقاء وليهم حياتهم والمفروض تبقى فرحان بيهم ما تقعدش تفكر في نفسك كتير لأنه دي طبيعة الحياة ما تستاهلش العكنانة دي كلها كويس ما هو انت شبعت بيهم كأطفال وآن الأوان إن الوقت هيقل شوية وده متوقع ما تستاهلش إذا الهدوء أو الخلوة بيخليني أفلتر سبب الضيق يطلع مثلا 70 80% ما يستاهلش ففك وأقول أنا متضايق ليه الموضوع ما يستاهلش مضايق طب لو متضايق بجد عن حق هفش في الصلاة يبقى الغلط اللي بيتكلم عنه سفر الأمثال ألا ترتخي ترتخي يعني مستسلم عمال تعيد وتزيد في نغمة متشائمة أنا أصلي أنا فصلي أنا ضعت أنا خبت أنا مفيش فايدة الدنيا محدش بيحبني الكلام ده بقى ليه الكلام اللي ملوش لازمة ده مش هيفيدك إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك تعالى نعمل حاجة مفيدة عشان نطلع من المود ده يبقى أول حاجة دور على مكان هادي تاني حاجة صلي اصرخ اسجد ها كل ده فكرة واحدة رب المجد يسوع من الناحية البشرية ادانا مثل رائع ليه لأنه كإنسان متألم نفسيا جدا ده قبل ألمه الجسدية الألم النفسي أصعب ساعات من الألم الجسدي ركع لو تلاحظوا وابتدى يصرخ ويصلي من قلبه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك يبقى سجد على فكرة وكان بيعرق وكان بيبكي بولس قال كان بيبكي والأناجيل قالت كان بيعرق لكن بولس نفسه قال قدم بصراخ ودموع صرخات وطلبات للقادر أن يخلصه من الموت يبقى انفعل جوه الصلاة ما تنفعلش بره الصلاة في فرق كبير جدا بين تنفعل بره الصلاة وجوه الصلاة وانت منفعل بتقول يا رب فيها الشفاء وانت منفعل بره الصلاة المرض يزيد الهم يزيد تفرق جدا وين انك بتكب نفسك كب كده قدام ربنا في الصلاة كل شحنة الغضب والزعل والضيق دي بتطلع لكن لو انت بتعيط على روحك وبتتحسر من غير صلاة تلاقي الكآبة بتزيد والهم يزيد هنا واحد زي يعقوب مثلا اتصرف بحكم هو هربان من لبان مخلص أزمة لبان وماشي طلع له أزمة عيسو عيسو جاي قبله ب 400 راجل عشان إيه في بينهم طار فاتضايق جدا يقول تضايق جدا و لكن هو لم يرتخي ما عادش يعيط بقى ويقول طب اعمل ايه لا لا تصرف بحكمه وزع العيال والستات وقال لهم سيبوني لوحدي وبقى يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر صارعه دي الصلاه دخل في صراع مع الله ظهر له المسيح فمسك فيه وقال له مش هسيبك مش هسيبك انا محتاجك جدا انا وحش وما استاهلش بس ماليش حل غيرك فانت لازم تقف معايا فقال له هقف معاك الصراع ده هو أجمل حاجة عملها يعقوب في الليلة دي وخد البركة وخد كلمة إسرائيل وخد النجاة وعدت الضيقة على خير كل ده بسبب أنه عرف يصلي في اليوم ده يا بخته اللي يعرف يصلي وهو متضايق من أنجح حيل إبليس أنك لما تتضايق تقفش على الصلاة وتقول مش هصلي الشيطان بيزغرط ساعتها هو كل اللي عامله عشان الحته دي عشان لما انت تتغاظ تقول ومش هصلي طب خلاص كده تمام انما على فكره لو الشيطان عارف انك كل ما هتتضايق هتصلي هيبطل يضايقك فانت كده تبقى خلصت منه لانك كل ما هتتضايق هتصلي فيبقى بزياده حزقية الملك ده راجل عاقل و... و... ومتبرمج صح حاصره سنحاريب الملك وبعت له كلام زي السم يقول له ايه رايك ابعت لك خيل تشوف لي عندكم عساكر يعرفوا يركبوا عليه ولا لا كلام من اللي هو ايه تهزيء ده ف وهو فعلا بيقول كلام لان سنحريب ده 100 ضعف مثلا جيشه فما فيش خالص مجال لل- للمعركه فحزقية راح بعت الناس لأشعية يقول لهم بصوا هكذا يقول حزقية هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة لأن الأجنة دنت إلى المولد ولا قوة على الولادة شبهها تشبيه طبي على فكرة إن ال- ال- اليوترس ما بينقبضش فخلاص كده الح- العيل اتعلق م- مش عارفين هيحصل إيه حالة خطر بالنسبة لهم كانت ال- كانوا بيموتوا الاثنين ما كانش في سيزاريان في الوقت ده فكانت الأم تموت والطفل يموت لأنه مفيش قوة على الولادة فاهمين فخلاص الحكاية اتعلقت فمش عارفين يتصرفوا ساعتها فحزقية كان حاسس بالإحساس ده إنها لحظة حرجة جدا وفي ذل ومفيش حاجة تتعمل إنما حزقية عمل حركتين مش حركة قبل ما يدخل يصلي بعت لابونا أشعية أشعية النبي قال له أصرخ لربنا لأن ما عندناش حل لازم يجي من فوق ودخل هو كمان صرخ لربنا يا بختكم تاني ليلة المعركة انتهت تاني يوم مش تاني ليلة طلع الملاك اللي قش كل العساكر دول إكراما لأشعية وحزقية عشان عرفوا يصلوا وقت الضيق وهي ضيقة مش سهل لما تيجي تصلي وانت متضايق مش لازم بقى تقول واجبات الصلاة بطمنك مش ضروري تمسك الأجبية وتقراها كلها ممكن تبقى مش قادر ممكن تبقى مش فاهم بتقرا ايه في اللحظه دي من كتر الضغط النفسي قول اللي يطلع منك في اليوم العادي صلي مزاميرك وقراياتك والتزم لكن في يوم الضيق اصرخ من قلبك باللي يطلع منك مش هينفع ساعات انك تقول الكلام المحفوظ ممكن ما, ما تقدرش وممكن ما يكونش ده المطلوب دلوقتي ربنا يسوع له المجد وكان بيصلي مزامير كعادته على فكرة المسيح كان في طقسهم اليهودي كانوا يصلوا مزامير إنما في الليلة دي قال كلام ادانا كده إيه يعني شعار جميل نقوله في وقت الضيق لو ممكن بس تفكها إن أمكن أن تعبر هذه الكأس كأس مر قوي ما بلاش وبعدين لت- لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك ويعدها تاني ويعدها تالت ويبكي ويعرق يبقى واضح ان الموضوع الكلام مش كتر كلام لا خالص هي اساسا مشاعر الليلة دي ممكن تبقى ساعة اتنين تلاتة هي مجموعة مشاعر طالعة لكن الجمل ممكن بتبقى مختصرة ومكررة مش مهم قلت ايه المهم كبيت ايه المشاعر طلعت في اي كلام ايا كان نوع الكلام يقول إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرق وققطارات دم نازلة على الأرض هنا العرق والدم والدموع بيتكلموا أكتر من من الكلام بتاع الصلاة يبقى كقاعدة ما تكتمش مشاعرك طلعها كلها في صلاتك ما تكتمهاش الكتمة وحشة قوي في الوقت ده لا لا طلع اللي انت عاوزه حتى لو قلت له انا زعلان منك يا رب قول ما حصلش حاجه ما داود قال إلى متى يا رب تنساني هو عارف إن ربنا ما بينساش حد فاللي تعبان منه قوله مش هيحصل حاجة ثلاثة استغل وحدتك استغلال مفيد لما تكون في يوم ضيق من أكثر المشاعر المتعبة في يوم الضيق إحساس الوحدة والوحدة مش مرتبط بالناس اللي حواليك إحساس يعني ممكن يبقى حواليك ناس بس تبقى حاسس محدش حاسس بيا او اللي جوايا مش ممكن حد حتى من المقربين يعرف يمد ايده فيه فاحساس الوحده دايما ملاصق ليوم الضيق انك تحس بمراره الوحده هنا استغل الوحده في اكتشاف حضور الله ربنا انا منساش زمان اول مره سافرت بره وانا طالب في ال- في الكليه كان عندي احساس بال- بالوحده صعب لانه جديد بقى وشاب صغير يعني واحد من اصحابي بعت لي رساله لطيفه جدا قال لي علمونا زمان ان لما الواحد ما يلاقيش حد حواليه بتبقى فرصته يلاقي ربنا فانا خدت على الجمله دي وتمتعت بشهرين في وأنا كان سني يمكن 18 سنة في وحدة مع ربنا لأن مفيش أهل ولا أصدقاء في المكان اللي كنت فيه لكن استمتعت بالفترة دي بالتوصية دي بالمشورة دي بس طالما مفيش ناس فرصتك بقى إيه هتلاقيه وهتلاقيه قريب استغل بقى الوحدة في يوم الضيق دايما شعور الوحدة بيفرض نفسه حتى لو متجوز وحواليك حبايبك في الغالب احساسك الداخلي بيبقى مختلف انا محدش حاسس بيه طب وماله بدل ما تقعد تحكي كتير وتشكي كتير لا فرصتك تكتشف ان في حد قريب قوي بس انت ما كنتش شايفه قبل كده قول بقى زي المزمور لماذا انت منحنية يا نفسي لماذا تئنين فيا طب ما هو جنبك اهو ترجى الله لاني بعد احمده لاجل خلاص وكم بفكركم حاسب ترتخي في يوم الضيق ترتخي قلنا ايه الافكار السلبية والحسرة احذر بقى احذر انك تتحسر على نفسك احذر انك تدخل تاني الدوامة بتاعت ايه وانا كنت عملت ايه بس عشان يحصل لي ده كله لا لا لا بلاش الكلام ده ده شكلها هتبوظ خالص وهتضلم خالص وهتكحل لا لا, لا. بلاش شغل اللي يعدده ده لا لا مش بتاعنا احنا نصلي يا يعني نكتشف حضور ربنا ونبقى كده ايه بنقول فرصة ان انا اشوف اللي ما كنتش شايفه قبل كده لا تجلس مع نفسك لكن اكتشف حضور الله الخلوة منها نوعين في واحد لما ياخد خلوة يطلع مكتئب ليه هو ما عادش مع ربنا هو قاعد مع نفسه والحقيقة نفسك مش ناقصاك يعني نفسك اساسا عاوزة اللي يشيلها فانت انت ونفسك في الهم لا الخلوة هي انك تقعد مع ربنا فلما بنقول لكم اقعدوا لوحدكم احنا في ناس بطلنا نقول لهم اقعدوا لوحدكم لان بتجيب تأثير وحش خالص لما بيقعد مع نفسه بيقعد يزعق في نفسه ويقطع في نفسه ويتحسر على نفسه فكان قبل القعدة احسن لكن في واحد لما يقعد مع ربنا ويحكي مع ربنا ويفش ويدلق ويطلع يفك ويطلع من القعدة مغسول كده ورايق طب ما هو ده الخلوة المقصود بيها كده انك في الوحدة تكتشف ان في اللي يسمعك مين قال لك انه مش بيسمع ده بيسمع قوي وبيحكي وما عندوش مشكلة ومعك للصبح كمان والناس كلها تنام وهو ما بينامش في كل ضيقهم تضايق شوفوا التعبير الرقيق ده ومين قال لك انه مش متضايق معاك ده يمكن اقرب الناس ليك ما يكونش متضايق معاك بنفس الدرجة بس ربنا لا متضايق قوي طالما انت متضايق ما يقدرش يرتاح وانت تعبان وملاك حضرته خلصهم أربعة الجأ إلى المقربين بس دي بقى إيه ده عكس اللي أنا بقول ربنا يسوع عمل تصرف غريب شوية فمرقس 14 قال إيه أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا هو واخد ال 12 وطالعين من العلية طلعوا على جسيماني وفي السكة ابتدى يبان عليه الحزن الشديد فقال لل 12 التسعة في الأول خليكوا هنا لا كانوا ثمانية لأن يهوذا كان مشي في آخر العلية وبعدين خد بطرس ويعقوب ويوحنا دول القريبين زيادة وبعدين ابتدى يدهش ويكتئب يعني ايه وهو ماشي معاهم ابتدى يعيط يدهش دي يعني ينفعل ودموعه تغلبه وصوته يعني يغير كده فبان قدامهم انه حزين زيادة فقال لهم اصلا انا متضايق جدا نفسي حزينة جدا حتى الموت بس قال لهم خليكم معايا وطبعا موجودة في الاناجيل التانية باكتر يعني الحاح امكثوا هنا واسهروا او في حتة تانية امكثوا معي خليكم معايا خليكم معايا وبعدين بعت هو شوية وصلى بس خليكم معايا خليكم معايا لأنه صلى شوية ورجع عشان يقعدوا معاه يواسوه أو يقعدوا معاه نفسيا يسندوه المسيح له المجد ما رفضش ان اللي يحبوك يبقى لهم دور في مساعدتك في الوقت ده ما رفضش المبدأ بس الحقيقة نتاج الليلة دي تؤكد انه ايه ما تتكلش كتير على البشر وما تستناش منهم كتير حتى المقربين غصب عنهم عارفين التلاتة دول لأنهم أول مرة يشوفوا المسيح حزين زيادة عملوا ايه انتوا عارفين اهو ناموا ليه مش مستحملين منظر مش سلب اه هروب ما فكروش بطريقة إيجابية طب أقل ما فيها نسهر معاه نصلي معاه ن... عشان كده جاله ملاك لأن البشر مش نافعين جاله ملاك ليلتها يقول له إيه لك المجد لك القوة ظهر له ملاك يقويه لأن البشر ما بيقووش بعض فمش غلط أنك أنت تخلي المقربين ليهم دور بس إيه ما تستغربش لو ما نجحوش واللي ينجح منهم ده ملاك مش إنسان فاهمين؟ لو لقيت الملاك اللي يقول لك ربنا معاك ما تخافش هتعدي انت لقيت لقية لو مراتك او ابنك او صديقك او اب اعترافك في عز الضيق عرف يسندك قوي هذا ملاك لا انسان تعرف قيمة الملاك اللي ظهر للمسيح يقويه في الليلة دي هل المسيح محتاجه هو لا ده كل الكلام عشان نحن كبشر عشان نفهم ان في الوقت ده وماله انا محتاج صوت من بره يقول لي ما تخافش يقول لي هتعدي فظهر له ملاك يقوي أما البشر ما عملوش حاجة لا تترفع عن كشف احتياجك لكن لا تنتظر كثيرا ما تستكترش انك تقول للي حواليك انا تعبان ما تكبرش في واحد ما يحبش ابدا يظهر قدام مراته ولا عياله ولا اقرب الناس انه متضايق او حزين ليه يعني مش بني ادم وماله مهما كنت قوي ايه المشكلة انت مش بتدلع انت فعلا مضغوط لكن لا ترتخي لكن مش غلط انك تقول انك تعبان في الوقت اللي تعبان لما وجدهم نياما بقى إيه قال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة ما قدرتوش حتى تقفوا معي ساعة واحدة يبقى اللجوء للمقربين يعني لو عليه لو انك ممكن تكشف معاناتك لعل واحد منهم يطلع ملاك محترم ويسندك لكن عليه انك انت ممكن تحبط وتلاقي انك انت حكيت زي ما ما حكيتش مش فارقه كتير ومن هنا تلمس المسيح العذر يعني على الاخر قال لهم ايه الروح نشيط بس الجسد ضعيف يعني ايه قال يلا في على اخر مره قال لهم ناموا يلا ناموا هو اللي قال لهم ناموا لا ما فيش فايده بدل ما يناموا ويغزوه كل مره خلاص ناموا انتوا بقى وخلاص اداهم اذن بالنوم ثم جاء ثالثة وقال لهم ناموا الآن واستريحوا يكفي قد أتت الساعة هو ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطأ تاني أنا عمال أحاول أقرب صورة يوم صعب قلنا اهدى وابعد لان ممكن تكتشف ان الحكايه ما تضايقش قوي طب لو بتضايق قوي صلي بكل انواع الصلاه في الصلاه ما تحفظش كلام قول اللي يطلع منك ممكن تلجا لناس مقربين بس ايه ما تتخضش لو ما عرفوش يعملوا كتير لانه دي طبيعه البشر حاجه كمان صدق وقول ايه صدق وقول بقى في لحظه الضيق الشديد الايمان هنا بيهرب او الايمان بيتوزن في يوم الضيق لما تتضايق قوي بيبان رصيد ايمانك في اللحظه دي يكفي يوقفك على رجليك في يوم زي كده ولا لا الايمان بيبان لانه على طول في لحظه الضيق الشديد شيطان الشك بيدخل هو في ربنا ولا ما فيش هو ربنا ابوك ولا نسيك وهو بيحبك ولا قرف منك من كتر اللي عملته يدخل بقى كل انواع الشك عشان كده تلاحظوا المسيح لما صرخ في الليله دي قال كلمه جميله قوي قال له يا ابتاه ايه قيمه يا ابتاه انه بيراجع اخطيت انا بتكلم عنه من ناحيه بشريه عشان يبقى قريب زينا يعني انه انت ابويا مهما حصل مهما فعصتني انت برضو ابويا وأبتا يبدو في لغتهم فيها لغة الدلع مش إيه مش رسمي مش الأب الفاضل يعني لا لا يا بابا يا أبتا دي في لغتهم كانت وقتها ساعات يترجموها في الإنجليش دادي يعني عشان يقولوها للعيال الصغيرة هنا يا أبتا إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس وكأن المعنى اكتشف تاني وراجع تاني وفكر نفسك مليون مرة ده أبوك مش بيغلط فيك ده أبوك حنين عليك ده أبوك حاسس بيك ده أبوك اللي بيعمله صح وهتعرف إنه صح مهما كانت قسوته لكن إيه وهو بيقول يا أبتاه بيقول له ما بلاش ما بلاش الكاس ده يبقى يا أبتاه دي رجعت كل المفاهيم ربنا موجود وربنا بيحبني وربنا أبويا وربنا مسؤول عني وربنا قادر يصلح كل حاجة وبعدين صدق وقول الكاس هتعدي تعبر عني هذه الكاس هي ممكن تعدي ممكن في حاجات يا جماعة الواحد يحس بيها في وقت مش هتعدي ويفاجأ إنها بتعدي تبقى تجربة جديدة وقاسية وفي لحظتها يحس إن الحياة وقفت خلاص أو انتهت تماما وبعدين تعدي تعبر زي ما غيرها بيعبر لغاية ما العمر نفسه يعبر يبقى مسيرها تنتهي فاكرين كلام أبونا بابا شنودة مسيرها تنتهي زيها زي غيرها وبعدين لتكن لا إرادتي بل إرادتك الحكمة الثالثة الجميلة هنا يعني إيه كله للخير يعني يمكن أنا مش عاوزها بس تكون خير خلاص هاتها وخلاص نشربها وخلاص بقى هنشربها لأن أنت ما بتجيبش حاجة غلط يبقى صدق أو راجع إيمانك وقول انطق عبر عن هذا الإيمان بكلمات عالج نفسك وانت تعبان وانت بتصلي قول له أنا عارف انك بتحبني بس صعبان عليا أو عارف ان كل اللي بتعمله صح بس مش فاهم أو الموضوع مر قوي ومش قادر أشربه بس لازم أشربه يبقى انت ايه بتقول كل اللي جواك وبتعبر عن ايمانك جوه الصلب اخيرا الزم الصمت وتعامل بهدوء لو الواحد نجح في يوم الضيق انه يكب كل المشاعر وانه يصلي وانه ما يستسلمش للافكار السلبيه والهواجس وال... والانهيارات وانه يدخل المقربين بدرجه ما لكن ما يعشمش كتير وأن يراجع إيمانياته كلها ويثبتها ويصدقها ويقولها في الآخر بعد شحنة كده تطلع بيقف على رجليه وبيتعامل مع الأحداث بهدوء شديد وكأنه منفصل عن الدنيا تبصوا على المسيح بقى وهم بيمسكوه تحسوه مش هو اللي كان من ساعة بيعيط يعني بالأولى وانت بتتمسك تعيط بقى ده دي إهانة بقى وضرب والغلب كله جاي لا خالص انتهى التماسك وانتهى الرزانة وانتهى الهدوء بيمسك ودن ملخص بيصلحها بيكشف بطرس دخل سيفك احنا اتفقنا محدش يستخدم سيف وانا ما اقدرش اجيب 12 الف ملاك ايه ده ايه بقى الهدوء ده والرزانة دي والتوازن وال... ويعاتبهم ويتسمعهم كلمتين زي الرصاص ما انا كنت معاكم كل يوم ما مسكتونيش ليه انما ساعتكم وسلطان الظلمة يعني نظام انتوا جبنة لو انتوا قادرين ما كنت مسكتوني وسط الجموع بس انتوا مش قد الجموع انتوا بتدوروا على الضلمة منتهى القوة ومنتهى الهدوء ما يجيلكش ده غير لما تكون عديت على اللي فات تكون صليت كويس وطلعت كله ورجعت المفاهيم وتأكدت ان ربنا ابوك في ظهرك وانه كله خير وانه مفيش حاجة ماشية غلط كل ده الطبخة دي كلها اللي تاخد لها كام ساعة تطلع بقى من الصلوة دي ايه الضيقة ما راحتش لا لا ده لسه هتتحقق ده الصليب جاي بس انت اختلفت انت بقيت مختلف لن ترتخي فهمتوا ان ارتخيت يوم الضيق ضاعت قوتك ما ترتخيش لا خليك قوي بقى ولغاية ما تعلق على الخشبة متماسك جدا قدام بيلاطس متماسك قدام هيرودس قدام قيافة على الصليب صامت بيكلم الآب السماوي بيكلم الناس بيسلم العذراء ليوحنا ايه الجبروت ده وده ممكن يبقى فينا اه ممكن ممكن كل ده ينطبق علينا بس لازم نعدي على المرحلة بتاعت جسماني دي حكمة جسماني لو عرفنا نصلي صح لو عرفنا نطلع الشحنة في الصلاة مظبوط لو عرفنا نراجع إيمانياتنا مظبوط لما نتعلق على الصليب هنبقى متماسكين جدا وطبيعي بعد الصليب في قيامة وهيبان ان كله مظبوط ويعبر الكأس زي غيره آه تبان حركة آه، أخيرا دي أو بعد المعركة النفسية دي لما حصل مع حنة أم صمويل حنة عدت على المراحل دي على على قد ما حنة اتقهرت بقى لأن فنانة جايبة عيال كتير وجوزها الطيب بيحايلها فبيديها نصيبين كأن عندها عيل دي اللي وجعتها قوي يعني لأنها نفسها في عيل من بدري وهي ست طيب فدخلت قدام الهيكل وإيه كبت بقى كله انفجرت في البكاء وفي الوجع وفي الشكوى وعياط وصراخ و... وبعدين إيه شوفوا آخر آية هنا ولم يكن وجهها بعد مغيرا طب هو في عيال لسه؟ لا مفيش لسه لكن هي اللي بقى فيه في اختلاف يبقى بعد الصلاة الشديدة بيطلع الواحد هو نفسه متغير وشها غير يعني ايه او لم يعد وجهها مغيرا هي وشها كان كله كآبة لا وجهها هتصلح وفعلا ما فاتش كتير وبقت ام صمويل الزم الصمت وتعامل مع الموقف بهدوء خلاص ما ت- ما تحكيش كتير بدل صليت كويس ورجعت ايمانك كويس ما تتكلمش كتير اتعامل بهدوء وسيب الباقي كله على ربنا من هنا نفهم معنى القديس يعقوب لما يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ الصبر أما الصبر فليكن له عمل تام كي تكونوا تامين كاملين غير ناقصين في شيء أهم عمل تام إيه والصلاة فعز الضيقة العمل التام والكامل هو انك انت تصلي كويس وبعد كده اعمل كل المطلوب عادي وبهدوء شديد وكأنك انت بتتفرج على فيلم كأن الموقف مش بتاعك خلاص الموضوع بقى بتاعه هو الصلاة بتشيل كل الشيلة وتحطها على راس ربنا فتلاقي نفسك في شدة التجربة رافع راسك وكأنك متفرج على الأحداث منتاش انت هدف الأحداث لإلهنا كل مجد وكرامة